السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وسدد الله أعمالكم لكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم حدثونا ماذا صنع الله بكم مع ما مر من شهركم سبحان الله اليوم مما قرأ الإمام قرأ سورة هذه السورة هي فخر النساء هذه الصورة فخر صورة النور هذه الصورة صورة النور أسأل الله أن ينور قلبي وقلبكم بها وبكل القرآن سبحان الله الصورة دي فخر للنساء يعني اللي عاوزة تستمتع وتتشرف وتحس بالفخر وتشهد كم ميزها الله سبحانه وتعالى تعيش مع هذه الصورة الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة في موضع وأنا أسمعه أشعر كم ود الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بالبشر عموما وبالنساء حتى في آية ظاهرها النهي لكن باطنها رحمات لا يعلمها إلا من شرع هذا شوفوا سبحان الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن طيب لغاية هنا واضحة إلى أن قال ولا يبدين زينتهن إلا شوف سبحان الله تخيل إن الآية بتفتح لك شاشات كده في قلبك وتخليك تبدأ تشوف قد إيه إن الله سبحانه وتعالى حريص عليك في كل تفصيلة وكل دقيقة لا يريد إن الإنسان يتشتت إنك ما تتهيش بيبصرك بكل حاجة تظهري لمين زينتك عادي لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن مع كل نون نسوة دي أنت لك أن تقوم وتفتخر سبحان الله أن هذا دينك أيوة أنت اتكلم عليك أنت اتكلم على قرايبك أنت اتكلم على أزواجكم اتكلموا على أبائكم على حماكي اتكلم على أولادك على أولاد حم... أولاد زوجك على اخواتك على اولاد اخواتك واولاد اخواتك الولاد واولاد اخواتك البنات ايه ده الجمال ده الله اكبر وعشان ان الباب ده قد تحدث فيه بعض الهفوات ختمها الله سبحانه وتعالى بالتوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الكلام ده فيه كله الفلاح فجميل قوي انك تشهد عناية الله بك أنك دايما تفكر في تدبير الله لك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان اليوم 16 من رمضان الناس بتقرأ الليلة الجزء 17 اللي فيه سورة الأنبياء وفي سورة الحج سورة الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى في وجه فيها سبحان الله هذا الوجه يعني صفحة يعني اللي مش عارف يعني وجه الصفحة 329 في الجزء 17 وأيوب إذ نادى وذا النون إذ ذهب مغاضبا وزكريا إذ نادى ربه هذا الوجه يا مليء شهد سبحان الله هذه الآيات اول حاجه ان الايه بتقول لك كله بينادي كله بياخد بياخد انت مش هتنادي ولا ايه سبحان الله يعني أو أنت بتقرأ كده وأيوب إذ نادى يلا بقى طلع أيوب الأيوبية من قلبك يلا نادي بقى أنت إيه سبحان الله وذكر لينا الله سبحانه وتعالى ثلاث مشا... مشاكل ثلاث مشاكل في الوجه ده م... ظاهرا ما لهمش حل واحد مريض 18 سنوات كتير قوي سنوات ضخمة جدا مفيش علاج محدش عارف ايه الحل والكل سابه حتى الأهل ابتعدوا ما قدروش يتحملوا الناس كلها حتى ماشيين يقولوا أكيد أيوب ده عامل حاجة أمال ابتلي ليه البلاء الشديد ده أكيد في حاجة بينه وبين الرب سبحان الله ولا ينشغل إلا بالنداء عشان كده يا جماعة أهل الجنة جاء في الأثر أنهم يدخلون بقلب أيوب يخشوا الجنة بقلب أيوب سن عيسى قلب أيوب ليه؟ لأن ده قلب قلب الرضا الفصيح والرضا الفسيح رضا فصيح وفسيح سبحان الله وأيوب إذ نادى كانت مشكلة كبيرة أوي وذنون برضه مشكلة ملهاش حل يا جماعة فيه واحد الحب بلعه ونزل بيه المحيط ملهاش حل يعني انت ك... ك... كعقل كده ملهاش حل خلاص ابتلي بلاء انا لا اعلم بلاء في تاريخ البشريه مثل بلاء يونس بلاءات السجن بلاءات التضييق بلاءات كده اه في كتير لكن بلاء يونس لا يوجد له نظير فبلاء غريب جدا فاعلى واحد تقريبا اصيب بهم وغم جالك في نفس الصفحه دي واحد بيقول لك انا مش مراتي كبرت مراتي عاقر يعني طبيا مفيش خلفه وزكريا اذ نادى طب النداءات دي كان ايه الاجابات قبل ما نقول الاجابات لازم تعي وتدرك عبوديه من العبوديات اللي بي. ان الانسان تفرق معاه جدا هي عبوديه الانكسار لا شيء احب لله من انكسار العبد بين يديه إن شاء الله لينا لقاء هنتكلم عن مفهوم البلاء في الإسلام لأن يعني في ناس كتير عندها إشكالات وعندها أسئلة كتير قوي في الموضوع ده هو ليه ربنا خلق الأمور اللي فيها شر دي ليه ربنا خلق الشيطان أصلا وليه خلق الحروب وخلق الحاجات دي كلها مش كان ممكن الخير كله يتقدر بدون يعني هتقول لي عشان في خير طب ما كان الخير ده ممكن يتم بدون ما ربنا يخلق الشر ولا ما كانش ممكن كان ممكن يتم ولا ما يتمش وليه دايما حكمة البلاء في أوقات كتير بتبقى خفية عني أنا معرفهاش الأسئلة دي إن شاء الله هنجاوب عليها في اللقاء يمكن إن شاء الله قبل العشر عشان تخشوا العشر وقلبكم إن شاء الله يكون مستحضر حكمة الله سبحانه وتعالى وتدخل العشر وقد رزقت رزقا خاصا لا يصيبك القلق إن شاء الله أو التوتر يكون داخل ليس معك إلا اليقين اليقين في أوامره اليقين في تقديراته اليقين في حكمته اليقين في كل شيء بس ده عشان توصلوا احنا محتاجين اللي احنا نلبس رداء الانكسار لا شيء أحب إلى الله من انكسار العبد بين يديه فانكسر لله يأتيك الجبر لازم انت عاوز تتجبر اه لازم تنكسر شوف إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إذا إذا أردت أن تعزى فعليك أن تذلى هي دي العبادة لأن الذل للمخلوق انكسار وضعف وتضييع حاجات كتير قوي لا تشعر بإنسانيتك ولا آدميتك ولا روحك أما الانكسار لله ده أمر تاني خالص شوفوا هنا إخوة يوسف بيقولوا له يا أيها العزيز فأنت نفس الكلام جميل إنك تتذكر أن ربك رحيم ولكن تتذكر أيضا أنه قادر وقبل كل شيء لا تنسى أنه حكيم عليم الثلاثة اللي أنا ذكرتهم من شوية أيوب عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام هل زكريا يا جماعة هل زكريا عشان تعرفوا ماذا فعل الله بهؤلاء لما وهن العظم منه وكان رأسه اشتعل شيبة ولما كانت امراته ما بتخلفش وما عندوش ولد مش دي كلها كانت آلام هذه كانت آلام أم ليست آلام هقول لكم على حكمة واحدة بس من حكم اللطيف لأن اللطيف هو الذي يسوق إليك الخير بطريقة خفية لا تستطيع أن تلتقطها بيسر بسهولة لا مش بسهولة دي عاوزة إيه حساس عالي قوي بالله عليكم اللي منكم استمع لصورة المر- مريم في الأيام الماضية وهو بيقرأها مش كلنا قاعدين نقول وبرضه في الأنبياء نقول وزكريا إذ نادى وزكريا إذ نادى مش كلنا بنقول كده أراد الله لمريم لما قالت أنا عاوزة أكون نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا انت عاوزه تكوني نسيا منسيه اه ليه البلاء شديد وانا سبحان الله ما انا مش عارفه النتيجه ايه اللي حصل واذكر في الكتاب مريم لا يوجد لا تكاد توجد دقيقه على وجه الارض الا ومريم يرفع ذكرها واذكر في الكتاب مريم جميع المحاريب تترنم بذكرها هي ارادت ان تنسى وتكون كحلس بالي قماشه مرميه زي القماش اللي مرمي في المطبخ كده تمسح بيها الترابيزه وترميها هي بتقول يا ريتني اكون كده اي خرقه باليه لا انت تريدي هذا لان ال- البلاء شديد اه لكن حكمه اللطيف ان الى يوم القيامه واذكر في الكتاب مريم وابنك سيظل لي اثر الى ان يكون في نهايه الخليقة ينزل ويقتل الدجال الله أكبر ليه تأثيرك هو ده اللي كان مدخر هو ده اللي كان مدخر أيوب دلوقتي لو خير يا جماعة كان يعيش بلا مرض ويعيش عادي جدا في عفو وعافية ولا تاخد 18 سنة 20 سنة مريض وأهلك بعضهم يسيبو- يسيبوك وياتي الى يوم القيامه كل الناس تترنم بذكرك وتهتف بحبك وكله يقول لك ايوب ايوب ويضرب بك المثل تختار ايه يا ايوب تختار ايه سبحان الله يونس ما على ذكره في قلوبنا الا بعدما ابتلع الحوت يونس ما لو ما كانش ابتلعه الحوت احنا مش كنا ايه هيكون هو عندنا كده وان سبحان الله ويعلمنا ان بالتوحيد والانكسار وشهود الظلم ظلم النفس تعدي مهم قوي انك تتذكر وتنكسر وانت بتقول في الصلاه يا رب انت بتذكر الرب سبحانه وتعالى الذي امر الارض ان تنفجر عيونا نصره لنوح فتفجرت وشفناها في المؤمنون النهارده انت بتناجي وتتعبد لمن امر العصا ان تصير حيه فصارت كل العصا المستحيله في حياتك ممكن تتقلب اللي امر الجبل ان يصير ظله فظللت اللي يامر البحر ان ينشق ويبقى طريق يبس فكان ما الكلام ده يا جماعه مش في القران كده عشان انت ادانك تتفرج اللي امر النار ان هي ما تحرق ما تحرقش فيموت اللهب بتاعها السكين ما تذبح لا تذبح الله اكبر كل ده هو ده العزيز الذي تعبده الذي اذا امر بامر لا يغلب هتروح له وانت منكسر زي اخوه يوسف كده ما بيقولوا مسنا واهلنا الضر تاتيه مكسور الجناحين لابد ان ترجع محلقه تأتيه مكسور الخاطر لابد أن ترجع مجبورة تأتيه مكسور القلب لابد أن يرمم هذا القلب وما استعمل إنسان أخلاق الأطفال مع الله من بكاء وانكسار إلا ووجد أسرار في هذا الأمر ابكي بين يديه إنما الصدقات للفقراء الصدقات الحسية ارفع ايدك قول له أنا رب أنا شحات أنا جاي متسول أنا متسول على عتبة العبودية يا رب أنا مش لاقي لقمة بس لقلبي لروحي إن الله يحب أن يسأل مرغ وجهك بين يديه سبحانه وتعالى واوعى تشوف ان انت جيت بحاجة يعني جئنا ببضاعة مزجاة فشهود الافتقار ده وصفاء الافتقار ده اللي, بي اللي بيكون سبب في ضوء اليقين اللي في القلب ده سراج اليقين اللي بينور ظلام وظلمة الوسوسة اللي موجودة في القلب إن أنا أنا واثق في عطاء من لا تنفد خزائنه من يستحي أن يردني يرد عبده اللائذ به خائبا صفر اليدين اللي أنا أروح له لائذ بي رايح منكسر خائب جاي يا رب أنا مش معايا حاجة أنا جاي صفر أنا جاي مفلس سبحان الله وقتها تعرف قد إيه إنك كنت موهوم بكلام الكذاب اللي قاعد يحبطك ويأسك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالمحن دي بتيجي عشان تعري القلب من شوائب الاعتماد إلى صفاء الافتقار به سبحانه وتعالى عشان تقول له إلى من تكلني أنا مش لاقي دمعة في التراويح إلى من تكلني إلى مسجد مغلق أم إمام ممنوع أما تدخل بالمعنى ده تلاقي نفسك أمام باب الرب مفتوح فسيح زاخر بالعطاء والله لا يحد ده باب لا يحد يا جماعة الباب ده كرم لا يوصف وأول سؤال يهرول في صدرك في الوقت ده تلاقي نفسك بتقول لك يا عم ازاي كيف الكيف لا يليق بالرب هو علي هين كيف كن فيكون فهذا البلاء وهذا التضييق وهذا القلق والتوتر طبيعي عشان انت انسان ان هو يجيلك لكن والله بركة بركة الضعف بركة الغم بركة الهم بركة ليه؟ لأنها حملتك هذه البركة وهيأتك لتعفر وجهك على سجادة تهيئك لتتلقى الكنز فيكون القلق والتوتر والضعف والهم وتأخر زواجك وقلقك عن النتيجة دي دوافع للفرار إلى بابه وبث الشكوى فتبدأ تتطهر من شوائب كتير وتلاقي البث بتاعك سخن دعائك سخن إني مغلوب فانتصر تحس إن هي الكلمات خارجة بتكوي فسبحان الله فتزيل العقبات فكلما اشتد الألم بنيت السدود في قلبك وربنا وعدنا اللي يلبس رداء الاضطرار مجاب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإيه؟ إيه اللي بعدها؟ الله أكبر ده مش هيفك الكرب بس لا ده يجعلكم خلفاء الأرض ده هيخليك تبقى نجم تبقى حاجة كبيرة أوي الشيطان بينسينا طريق الكليم كيف بدأ؟ بنار بدأ مشوار الكليم بنار وقبله طرد من مصر وحياته قاعدة تتقلب في أتون الفتن صغيرا في التابوت وكبيرا في طرقات الخوف والهجرة والصحراء وألام الغربة فخرج منها خائفا يترقب وما قالش ليه يا رب اشمعنى أنا ليه أسيب أمي المسكينة اللي مش استمتعت بيا وأنا طفل لا يترنم قلبه ويقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير في سنين التعب والبذل ربنا يقول لبثت سنين في أهل مدين ثم امسك قلبك جئت على إيه؟ على قدر يا موسى الكلام ده مش ماشي كده الدنيا مترتبة لك واصطنعتك لنفسي يا يا, يا موسى كيف تقب يعني سبحان هذه من الآيات التي من أمنياتك يوم القيامة في الجنة إنك تقول كده أنا عاوز أقعد مع سيدنا موسى أو يطلعني الله على قلب موسى ماذا حدث في قلبه عندما سمع واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي في آيات كده إن لازم سبحان الله سيدنا موسى يا جماعة خد مقامات في القرآن وألقيت عليك محبة مني الآية دي كده يعني ألقي ألقيت وعليك ومحبة مني حاجة كده بتخليك تبقى اللهم من من مثل هذا العطاء ده حياته كانت ازاي بقى اللي ربنا اصطنعه لنفسه كانت حياته ازاي بمفاهيم الناس اللي عندها البلاءات مش هيفهموها اللي عندهم الاعتراضات لأن البلاء قد يقعدك وقد يحفزك إما أن يقعدك وتبدأ تعافر وتعاند وتع... و... و... ويبدأ الندية تشتغل في قلبك مش معنى وليه وكان المفترض اللي يحصل أو يحفزك يا البلاء ده حفزني على البكاء على حسن المناجاة على أكون يعقوبي القلب وتولى عنهم وقال يا أسفا من لطائف وتولى عنهم من حساسية هذا القلب الجميل لا يريد أن يرى أولاده الدمع في عينه حتى يتذكروا البلاء الذي قدر عليه فكأنه لا يقول لهم لم يأتني منه بلاء دعوني أخلو بنفسي أبث شكواي إليه وأنا معكم في غاية التبسم ولذلك كان ابن سيرين بسام بالنهار بكاء بالليل انتوا شايفينه بيضحك وبيهزر وتقولوا ان ايه ده لذيذ ده اخ جميل والكلام ده كله وهو لديه من الهموم ولديه من الآلام ما لو وزع على أهل محلته لوسعهم ولكن لا يبكي إلا بدموع الحب مع من قدر عليه هذا فموسى كليم وكان مكلوم من الجراح فسبحان الله لما داس على هذه الجراح ولم يرى إلا الأفراح كلمه ربه صار كليما ده الصادق يا جماعة أما بيتعب يجيله الفرج أما بيقدر عليه دايما مشغول في واحدة على الفطرة قالت كلام يعني خلاف الأولى بس مليان حب ابتليت بمرض شديد ربنا يرفع عنها فكنت أصبرها فأقول لها وهي لم تعي مفاهيم الاستقامة جيدا ليست طالبة علم ولكن هي على قانون العلم فبقول لها أبشري يبتلى المرء على قدر دينه وإن الله إذا حب عبد ابتلاه فابتسمت وهي على سرير المرض وقالت والله لو ده البلاء ده بلاء محبة فأنا أقول له يا رب زود عليا فأنا قلت لها لا قول يا رب عافني بس سبحان الله شوفوا الجمال جمال اللي هي لما التقطت بتقول لي لو هي حب خلاص بقى مش فارق معايا سبحان الله دي كانت رحلة سيدنا موسى كان فيه هدية هدية قبل هدية إنه يصل هدية التصفية فلازم إنك تشهد عناية الله بك إنك تتفكر في تدبيره ليك وتفكري كده في عناية الله بيك في سورة النور سبحان الله ويحيط بجميع أمرك تفكر كيف يهديك فيحفظك كيف يصونك فيمنعك منع من هو أرحم بك من نفسك ويصطفي لك من الناس من تصفو به واحد يساعدك ويصرف عنك طريق أو صحبة ممكن تدمرك الشهود ده يا جماعة يثمر في النفس الحب الدامع نظرة تجدها في قلبك قبل أن يلهج لسانك بها بتطعم الحب الحب ده يا جماعة زي الشوكولاتة كده هتاكله هتذوق أنس المعية لما تعيش المعنى ده وبعدين انت بقى هتشوف بقى اللي انا بقى انا صليت وعملت و... لا لا لا انا جايب بضاعه مزجاه والله انا ما معايا حاجه انا ما صليتش ولا اي حاجه انا عاملها ده انا كل الموضوع اللي انا جاي بيه شويه ركعات انا كل اللي صليته ايه يعني صليت ساعه الا ربع ساعه انا بتفرج على الماتش بقعد بالساعتين انا بقف في الجامعه وبقف في المول بعمل كام ده فيا رب انا جايب بضاعه مزجاه انا مش معايا حاجه لما تنظر نظره العبد المقصر دي سبحان الله هتلاقي نفسك بتتعلم من الادب اللي جاء في الاثار ان هو من اداب الملائكه مفيش موضع شبر في السماء الا وفيه ملك راكع او ساجد وفي الاخر يقول ايه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لما تشعر بالتقصير في العبادة ارجو من الله إنها مقبولة ولما تراها بعين الكمال كأنك ممتن على ربك فاحذر لأنها قد ترد العبادة بتاعتنا بضاعة مزجاة رثة فقط يقبلها الله تكرما وتفضلا علينا ما استقامش حد خالص من العباد بقوته ولا بذكائه ولا ببذله هو اصطفاء محض من الله اوعى تفتكر ان في حد انصرف عن باب الله بارادته وبخاطره لا الله استغنى عنه فاحمد الله على الاصطفاء لانك تحتاجه ولا يحتاجك عشان كده قلها بقلبك اوف لنا الكيل واحد في الآثار عبد ربنا 500 سنة ملوش معصية لأنه كان ظاهرا بيعبد الله في رأس جبل لما جت يوم القيامة في الآثار أدخل عبدي الجنة برحمتي قال أدخلها بعملي فسبحان الله فقال الله سبحانه وتعالى إنما أدخلها إنما الرجل قال لما ربنا قال أدخل عبدي برحمتي قال إنما أدخلها بعملي يا رب بعملك قيس نعمته نعمتي عليه بعمله زي الجماعة اللي يقول لك بما إنه عمل كده طب ليه أنا أعمل كذا قلة أدب في السؤال بس هو لا يجرؤ إن يسأل إنسان معظم من البشر عنده لكن هو عشان اعتاد إن الرب ده واحد زيه زيه فبيتعامل معاه تعامل الند ما بيسألش سؤول العبد المخلوق أمام رب خالق هو شايف إن الرب حكيم وأنا حكيم الرب عليم وأنا عليم هو قادر وأنا قادر ليه عمل واحد اتنين تلاتة أربعة ليه ليه يبقى يعلم وينصاوي ويستغني عني ويجي يحاسبني هؤلاء لديهم تصور عن الإله غير الإله الذي جاء به الوحي والقرآن واخدين بالكم؟ الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك بعلمه فيك لكن ولا بفعله فيك يحاسبك بفعلك انت يقول لك بما ان بقى ان في قضاء وقدر وان ربنا اللي قدر عليا كده خلاص انا بقى ما بصليش لان هو ما اختارنيش ما شاء الله عليك طب ما بتروحش الجامعه وقول ان ايه وما تنزلش للشغل وما تاكلش وما تخشش الحمام وما تعملش اي حاجه وقول ايه خلاص اللي مقدر عليا هيحصل لا ازاي ازاي بقى لان النفوس دي غرقانه في الدنيا وعندها مشاكل ضخمه جدا مع تقديرات الرب سبحانه وتعالى واحكام الله سبحانه وتعالى هو لا يعبد ربا لا يعقب على حكمه لا هو يريد ان يعبد ربا يعقب على حكمه ربنا يقول ولا معقب لحكمه هو يقول له لا انا اعقب على حكمك انت ليه عملت كده ليه قدرت على كده في فرق بين انك تسال اسئله المتعلم المنكسر الذي يريد ان يعرف عن ربه عن ربه واذا سالك عبادي عني اللي جاي بيقول انا اريد ان اعرف عن ربي واللي حاطط رجل على رجل يقول هو ليه عمل كده لا لا انا صعب ان اجيب على اسئله من يتكلم بهذا الاسلوب ايا كانت نيته بس لابد مع الرب سبحانه وتعالى ومع النبي ومع الوحي تكون مؤدب هذا الرجل لما الله سبحانه وتعالى قال قيسوا نعمتي عليه بعمله وجدوا نعمة البصر وحدها قد فاقت كل النعم قال أدخلوا عبد النار فجعل الرجل يقول برحمتك يا رب برحمتك يا رب سبحان الله لازم شعور إخوة يوسف تصدق علينا سؤال الفقير الذي يعرف أنه ليس له عند الغني الذي يسأله شيء تقول يا رب أنا ماليش اللي أنا أعرف أنا ماليش اللي أنا أسأل أنا ماليش اللي أنا أعمل كذا لكن يا رب يا رب من علي أن أفهم اللهم بصرني اللهم ارزقني الوعي سبحان الله سؤال الذي يطلب المنة لازم تتعامل مع الله هكذا سؤال إنسان يطلب المنة ليس له حق عند ربه في سؤاله وهو يقول اعطيني يا رب ده مش حق ده محض فضل سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه اسأل من إذا حرمك لم يظلمك وإذا أعطاك فقد تكرم عليك تنطلق من الانطلاقات دي هتلاقي نفسك إيه الأمور بتتفك معاك وده اللي إن شاء الله هنتكلم فيه بإذن الله أكثر عن موضوع الحكم أو بعض الحكم من البلاءات وبعض الحكم من التقديرات الخشنة التي ظاهرها الخشونة حتى لا نلقى الله إلى ديان يوم الدين نمضي حتى لا نلقى الله وفي قلوبنا كثير من الضيق والسخط والندية وأننا لا نرى أن الرب هو الحكيم الملك الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع حبا وتعبدا وذلا وانكسارا فأسأل الله أن يرزقني وإياكم من فضله وجزاكم الله خيرا